السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن والحقيقة يعني يعني أنا دايما وأنا بقول حدثني عني ببقى مستشعر معنى ترجي ربي سبحانه وبحمده معنى ان انا بستعطف ربنا معنى ان انا حقيقة بتضرع الى الله انه يحدثني عنه لان في الحقيقة في الحقيقة اللي هي اللي, هي اللي هيتأمل في المسألة وهي وهيتفكر فيها هيجد فعلا ان احنا محتاجين ننطرح على باب الله نتوسل الى الله نتضرع الى الله حدثني عني يا رب عشان تعبت يا رب حدثني عني عشان تعبت ان انا مانيش عارفني حدثني عني يا رب عشان تعبت عشان كل واحد بيتكلم عني انا بقيت يعني احنا البشر بقوا ايه بقوا يعني او الكلام مباح بقينا نهبل كل حد فلان يتكلم عني يقول لي على فكره انت كذا وانت في اصل دماغك كذا وانت على فكره في السيكولوجي بتاعك كذا وانت كذا يا رب حدثني عني واخرجني من هذا العناء ارحمني يا رب من هذا الشقاء حقيقه ولذلك يعني الجميل ان ربنا يوصف الوحي بانه بصائر وهدى ورحمه بصائر وهدى ورحمة فعلا ربنا بيرحمنا بيه ربنا بيرحمنا بيه من ان فلان ياخدني يمين ولا فلان ياخدني شمال تخيلوا كده سبحان الله تخيل انا انا هدي مثال بسيط جدا على مستوى مثلا الاشتراكيه او الشيوعيه الشيوعيه في وجهها العقدي والاشتراكيه في وجهها الاقتصادي يعني شوفوا هم لما قالوا للانسان انت على فكره اشتراكي انت على فكره اشتراكي انت انت ما ينفعش تعيش الا بالاشتراكيه وانت عندك ميول للاشتراكيه وانت اصلا ما ينفعش يكون عندك النزعه الفرديه وفكره الراسماليه دي مرفوضه تماما 100% انت على فكره اشتراكي فقالوا له انت اشتراكي وعملوا له نظام اشتراكي واجبروه على النظام الاشتراكي وقتلوا فيهم عشان النظام الاشتراكي وفي الاخر ما طلعش زي ما هم بيقولوا لمجرد بس شويه فلسفه عند لينين ولا عند ماركس ولا مش عارف مجرد افكار ارهقوا البشريه ارهقوا البشريه فعلا جه شويه ناس قالوا لا على فكره انت راسمالي ويجي فرويد يقول له على فكرة انت كل تصرفاتك دافعها جنسي انت انت مش واخد بالك من نفسك انت ما تعرفكش تعبنا البشرية تعبت البشرية شقيت مش عايز اقول حتى في داخل يعني الناس المنتسبين للدين يجي واحد يقول لك لا لا على فكرة النفس البشرية دي بقى محتاجة تعمل فيها ايه تديها وتقبتها وتعمل فيها مثلا زي اللي حصل مثلا في بعض الايه الطرق المتصوفة المغرقة مش عارف في ايه يقول لك لا انت المفروض النفس والازراء الشديد بالنفس يا سيدي ربي يقول ولقد كرمنا بني ادم وانت تقول له ده النفس دي فيها وفيها وفيها وازدراء النفس وحسسني ان في عداوه بيني وبين نفسي وبعد شويه يجي واحد تاني بقى كردة فعل دي من اكبر المشكلات اللي بنعانيها كردة فعل بقى في اللقطه دي يقول لك ايه يقول لك لا لا لا لا لا الجماعه بتوع الازراء بالنفس دول لا لا انت افرح بنفسك وانت نفسك لابد انها مش عارف تعمل بايه ويجي واحد تاني يعظم من جانب النفس ويعلي من جانب تعبونا ارهقونا ولذلك انت نفسي وانت بتقول حدثني عني تبقى مستشعر معنى التضرع الى الله معنى ارحمني معنى ارحمني ارحمني مني ارحمني منهم حدثني عني ارحمني وارحم بيا ارحمني وارحم بيا غيري ارحم بيا اولادي وارحم بيا مراتي وارحم بيا اصحابي واحبابي وطلابي ارحمني حدثني حدثني عني ارحمني ولذلك ده كتير من الناس ما بتلتفتش للمساله دي وصف ربي للهدى بانه رحمه وصف ربي الواحد بانه رحمه رحمه ربنا فعلا بيرحمنا بيه بيرحمنا بيه من من ان احنا نشقي نفسنا او نشقي غيرنا كم من واحد اشقى نفسه اشقى غيره افكار معينه طلعت في راسه الافكار دي تصورات معينه هو اشقى بها نفسه واشقى بها من وراءه سبحان الله كم من شخص كده ما هو ده طبيعي فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وفي البقره فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نستاهل والله والله نستاهل ده طبيعي جدا جدا ان احنا ننحي الوحي ان هو ربنا قال فمن قرأ هدايا فمن حفظ هدايا فمن جود هدايا فمن عرف هدايا حتى فمن اتبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في البقرة ويفطى ف... فلا يضل ولا يشقى ففي الحقيقة وانا بقول دايما حدثني عني انا ببقى مستحضر معنى التضرع الى الله معنى حاجتنا الحقيقية فعلا لله سبحانه وبحمده و... و... ولذلك لما من الحاجات اللطيفة اللي تنتبهوا ليها قوي ان ربنا لما حدثنا عنا او حدثني عني كانسان وصف نفسه بانه رحمن وصف نفسه بانه رحمن آه, اه اه اه يعني شوف السوره الشهيره سوره الرحمن شوف الرحمن خلق الانسان علمه البيان ايه يعني لما ربي هيحدثني عني كانسان سمى نفسه الرحمن وكانها فيها رساله مبطنه لو صح التعبير ليا ان انا يعني لو انا ما حدثنيش ربي عن نفسي انا هشقى وان من رحمته بيا وبالبشريه انه يحدثني عن نفسي انه يقول لي انا مين من رحمته بيا وبالبشريه ان هو كان منه الايجاد وما سابنيش لا كان منه الاعداد وما سابنيش كان منه الامداد وما سابنيش كان منه الاسعاد من من رحمته بيا كإنسان إن كان منه الإيجاد من العدم كان منه الإعداد إن ربنا اللي هو اللي اسمه الجعل الجعل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة مش أوجدها لا أعطاها وظيفتها يعني خلاها صالحة للاستعمال لأن احنا مثلا عندنا في الطب الودن تشريحيا ما فيهاش مشاكل بس مش شغالة والعين تشريحيا زي الفل وهيستولوجيا زي الفل بس مش شغاله أعطاها وظيفتها الجعل جعل وجعل لكم وذلك نقول دايما هو خلق مع تقدير مع تدبير مع تسيير مع تسخير فربي سبحانه بحمده من رحمته الإيجاد ومن رحمته الإعداد ومن رحمته الإمداد يعني مش أعدها وسابك لا بيمدك يمدك على طول مش سايبك لا يتركك مش بس كده من رحمته الإسعاد أسعدك بيها خلاك تنتفع بيها شوف ربنا أعطاك أوجد لك جهاز هضم أعدلك الجهاز الهضمي ده أنه يهضم الحاجات المتاحة اللي أنت ينفع تاكلها ما هو من الغريب قوي أن أنت جهازك الهضمي بيهضم خضروات وبيهضم لحوم وبيهضم دهون مين اللي أعده عشان يقوم بالوظائف دي يعني انا لو عملت آلة النهاردة بتكسر يقول لك الآلة دي تعرف تكسر بس الفول السوداني بس ما تعرفش تكسر كذا انت متخيل ده, ده مش تكسير لا ده كلمة تكسير دي مش هقول تص... تبسيط ده تعبيط لا الموضوع الموضوع ايه لا الموضوع اعمق من كده بكتير جدا جدا جدا انت متخيل ان اللقمة دي ب... ب... بيجري عليها ما لا يقل عن 3000 عملية حيوية 3000 عملية حيوية عملية حيوية واحدة منهم بس يغيب فيها انزيم واحد تتعذب احنا عندنا في في طب الاطفال مرض اسمه جلاكتوزيميا انزيم واحد بس مسؤول عن عملية الهضم بتاع اللبن لما الانزيم ده بيغيب تضخم في الكبد تضخم في ال في ال في الطحال في الطحال آه عينيه مش عارف يجيله بتاع ميه بيضاء عليها وكم يوم وبيموت يا رب عشان البتاع ده اه البتاع ده الموضوع اعمق بكتير هو اوجد لك الجهاز الهضمي طب وبعد ما اوجده اعده عشان يقوم بمهامه جعل وبعدين امده انت اللي بتشغله مين اللي بيشغله يعني قول لي بالله عليك مين اللي بيشغله مين اللي بيصينه مين القائم عليه ده انا دايما اقول كده ان 99% لا لا 99 و9 من 10% زي بتاع الانتخابات كده من وظائفنا الحيويه شواهد قيوميه انت فاهم يعني ايه شواهد قيوميه يعني احنا بيسموها في الطب لا اراديه لا هي مش لا اراديه هي شواهد قيوميه يعني قائم عليها ربك انت نايم وتغط في نوم عميق وهو قائم عليك انت متخيل في اللحظه اللي انت بتعصي فيها هو قائم على شانك اللي وعدك بيه ما اخلفوش تخيل دي 99.9 من 10 في المية هي شواهد قيوميه واللي انت بتعمله ايه حضرتك ما بتعملش اكتر انك تفتح بقك وخلاص خلصنا على كده انما العمليه دي بقى من اولها لاخرها حضرتك ما بتعملش اكتر من انت تحب تبص فتفتح عينك عشان تشوفني دلوقتي بس انت بتفتح عينك اصلا يعني ان الابصار وكيف يتم الابصار وما يتعلق به والعين دي وتص... رب كان منه رحمني بالإ- بالايجاد رحمني بالاعداد رحمني بالامداد رحمني بالاسعاد لما تاكل انت اللقمه وتستلذ بيها وتسعد بيها وجسدك ينتفع بيها ويبقى زي ما العرب يقولوا هنيئا مريئا يمري في جسده مين مين مين اللي عمل كده ولذلك ربنا لما يتكلم عن الانسان يوصف نفسه بانه رحمن يا سلام على الجمال يوصف نفسه بانه رحمن ليه ليه لان في الحقيقه اثار الرحمه متبديه فانظر الى اثار رحمه الله اثار الرحمه متبديه وخد بال حضرتك مش آثار الرحمة الخاصة دي آثار الرحمة العامة لأن ده الإنسان من حيث كونه إنسانا عشان كده ناسبها الرحمن وكمان علشان فكرة الرحمة المتعلقة بالذات مش المتعلقة بالصفات يعني ابن القيم بيرى أن الرحمن وصف ذات على بناء فعلان فعلان وصف ذات ولذلك ربنا سبحانه وبحمده اسم الرحمن عنده بيكون بيستعمله مكان اسم الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن او ادعوا الرحمن و- واسم الرحمن ده من اسماء ربنا العظيمه جدا وربنا اسم اسم الرحمن لما يكلمنا مثلا عن الحاجات العظيمه يستعمله زي الاستواء على العرش الرحمن على العرش استوى فاسم الله الرحمن فيه ايه عظمه ولذلك دايما نقول ايه نقول اسم الله الرحمن في اكتر العظمه واسم الله الرحيم في اكتر النعمه ده هما الاثنين فيهم الاثنين ده في العظمه والنعمه الرحمن والرحيم في العظمه والنعمه بس العظمه اكتر في الرحمن والنعمه اكتر في الرحيم والاثنين رحمه فالرحمن الرحمن عشان التوسع الافقي ده يعني الرحمه بتاعته شملت المؤمن والكافر الصالح والطالح الصغير والكبير الاول والاخر الدنيا والاخره كلام بتاع ان ال- الرحيم في الاخره بس كلام مش دقيق رحمن الدنيا والاخره ورحمهم كلام غير دقيق فكره حتى الاختصاص بالمؤمنين كلام غير دقيق برضه لان كل واحد ليه نصيب من اسم كل مخلوق ليه نصيب من اسم الله الرحمن بل من اسم الله الرحيم بس المؤمن ليه نصيب اكبر من اسم الله الرحيم لأن الرحمن بيقول إن ربنا رحم كل الخلائق والرحيم الفعيل بيقول إن كل رحمة وصلت لمخلوق وصلت أكمل ما تكون فربنا ما اداش الكافر نص عين ولا اداله نص لسان ولا اداله ربع أذن لا لما رحم لما بيرحم لما يرحم يرحم أكمل رحم الرحيم بتقول كده والرحمن بتقول ان الرحمه دي ما كانتش في ما في مكان دون مكان ولا زمان دون زمان ولا مع انسان دون انسان ولا في ميدان دون ميدان لا يا دكتور ايه اللي جاب الكلام ده دخلتني في الليله دي ليه لا لا انا ما دخلتش حضرتك انا عايز بس اوصل لحضرتك فكره ليه قلنا حديث الرحمن لان ربنا لما بيتكلم عن الانسان يوصف نفسه بانه رحمن لان فعلا فيما يخص الانسان ده في ال- الانسان يعني ما هو يعني ايه الانسان ده هو فيه تقريبا ملخص الكون ملخص الكون حاضر في الانسان يعني كل اسماء ربنا وصفاته تقدر تشوفها في الانسان ببساطه تقدر تشوف فيه الرحمه وتشوف فيه الحكمه وتشوف فيه العلم وتشوف فيه العظمه وتشوف فيه العزه وتشوف فيه القوه وتشوف كل الكلام ده صفحه صفحه من من الصفحات اللي انت بتشوف عليها الاسماء والصفات فهو الإنسان ده لما ربنا سبحانه بحمده يتحدث عنه يوصف نفسه بأنه رحمن عشان آثار الرحمة البادية آثار آثار ظاهرة قاهرة باهرة آثار فعلا واضحة جدا جدا ولذلك م- م- بدأت حلقتي بإني بقول لحضرتك لما تقول حدثني عني معلش قولها بتضرع لا مش عايزك تقولها بلسانك عايزك تقولها بقلبك عايزك وانت بتحاول تتعرف على نفسك من خلال كلام ربك تبقى فعلا مستشعر حاجتك ليه مستشعر الرحمة ومستشعر النعمة اللي في الرحمة والعظمه اللي في الرحمه والحكمه اللي في الرحمه تبقى مستشعر المعنى ده ولذلك قلنا حديث الرحمن عن الانسان في القران ال- انت لما هتقوم النهارده تشق طريقك ما تنساش بقى المعنى العظيم ده معنى ايه معنى ان ربك سبحانه وبحمده لما بيكلمك عن نفسك بيوصف نفسه بانه رحمن معلش وبيوصف نفسه بوصف تاني مهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي محتاج وقفه لوحده الحقيقه بس نعرج عليه سريعا بيوصف نفسه بالربوبيه بالربوبيه اقرا باسم ربك ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بالربوبيه الربوبيه ليها ثلاث محاور مهمه جدا جدا جدا رب يعني مصلح رب يعني ملك رب يعني مطاع ده ما يقول اليه ما تقول اليه الربوبيه والامام الطبري اورد الكلام ده وغيره والعرب كانت بتطلق كلمه رب على ثلاثه دول ثلاثه بالميم عشان ما تنسوهمش رب يعني مصلح رب يعني ملك رب يعني مطاع معلش بقى كل واحده نقف معاها كده مصلح تربيه وتدبيرا مصلح رحيم فالاصلاح تتجلى فيه الرحمه كمال الترفق والحنان مع كمال الاحسان فمصلح مصلح رحيم اصلاح فيه الرحمه فيه التربيه والتدبير طب ملك لا مش ملك وخلاص ملك مالك مليك له الملك المشاهد والملكوت الغائب ملك ملك الشهاده وملك الغيب ملك لا يملك وانما يخلق ما يملكه يوجده من العدم ملك ملك مالك مليك له الملك والملكوت له الملك والملك التامين لا مش بس له الملك له الملك والخلق الإيجاد من العدم فهو مالك لا يملك يوجد مملوكه من العدم سبحانه وبحمده ملك ملك مع خلق مع رزق مع إحياء مع إماتة ملك مطاع سيد مطاع فيه العزة والعظمة لا أمر يعلو فوق أمره لا نهي يعلو فوق نهيه ربك سبحانه وبحمده لما بيحدثك عن نفسك بيوصف نفسه بالربوبية بيقول لك ان هو ربك عشان تستحضر بقى محورين في منتهى الأهمية المست... المحور الأول محور النعمة والرحمة والمحور الثاني محور العزة والعظمة ولذلك انت لما الناس دايما تقول لك ايه الرب الرب عشان يقدح في في القلب زناد الحب مش بس كده يا سيدي لا ده كتير قوي ربنا بيصف نفسه بالربوبية في مواطن المطلوب منك فيها الخشية والعظمة انك تعظم ربك فلما اقول هنا اقول انه رب لازم اخد بالي من محورين مهمين قوي محور ايه محور النعمة والرحمة اللي موجود في الاصلاح ومحور العزة والعظمة اللي موجود في الملك والملكوت والسيادة والطاعة يعني تاخد بالك من دي رب رب هو ربي سبحانه وبحمده فازاي بقى حضرتك ازاي حضرتك وانت بتشق طريقك في رحلتك لانك تتابع حديث حديث الله عنك في القرآن تبقى مستحضر المعنى ده ان اللي بيحدثك ربك الرحمن اللي بيحدثك ربك الرحمن فتبقى انت منطرح على بابه مفتقر اليه متوكل عليه ان هو يرحمك لأن قلنا مرارا وتكرارا لو تذكروا فقرأ باسم ربك يا سيدي لا علم لنا إلا ما علمنا لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء يا سيدي مهما توفرت لديك من الأدوات والمنهجيات زي ما حكينا ومهما كان عندك من القدرات مهما عندك من الملكات والممتلكات لو ما افتقرتش لربك لو ما انطرحتش على باب ربك مش هيهديك مش هيهديك مش هتحقق مرادك علشان كده دي أداة مهمة حبيت أنبه عليها في الحلقة دي محتاجين نتزود بيها في رحلتنا لو استصحبناها كويس لو انطرحت على باب ربي الرحمن لو افتقرت إليه استعنت به توكلت عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافي إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا توكلت عليه ما يخفلكش أبدا سبحانه وبحمده بس تبقى عرفت إزاي إظهار الافتقار والحاجة إلى الله يا رب أنا مهما كان عندي من القدرات والإمكانيات مهما عندي من الملكات والممتلكات مهما عندي من القدرات العلمية اللي تخليني أعرف أعمل جمع واستقراء وأعمل صياغة وبناء مش هعرف أعمل حاجة إلا أن تهديني فكرة ان انت تكون مقبل على على الرحلة دي وانت فاهمها مسألة حياة او موت اقبال واحد تعب واحد تعبان واحد واحد ازعج كثيرا ومحتاج ربنا يهديه ويرحمه فنسأل الله الرحيم الرحمن ربنا الكريم المنان ان ييسر لنا يعني الاهتداء في هذه الرحلة لان مش الشأن انك ترتحل الشأن انك تكتمل الشأن انك تهتدي فعلا فنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونواصل رحلتنا في الحلقات القادمة إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك